الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يحسن بعضهم الظن ببعض ولا شك أن أولى الناس بأن يحسن الظن بمقاصدهم ونياتهم ومسالكهم أهل العلم والفقه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقول هذا بين يدي تناول هذه القضية التي هي ملحة الآن إلحاحا شديدا يعني وهي قضية ترشيح أو اختيار المرشح الرئاسة أقول نحن دائما نختلف البشر جميعا يختلفون وليس عيبا فينا أو ليس خطأ منا كبشر أننا لا نعلم الغيب لو كان هناك سبيل للاطلاع على الغيب لا يعني قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فيحصل من الإخوة الدعاة والفقهاء أنهم يجتهدون بالعلم البشري القاصر ولا, ولا, ولا بد أن يكون العلم البشري قاصرا محدودا لأنه علم بشر وهم لا يعلمون الغيب فبالتالي يختلف القوم ويحاول بعضهم أن يكمل نقص بعض عن طريق الشورى وتلاقح الآراء وفي الحقيقة أن قيمة الفقه تبرز في المواضع المشتبهات وليس في الأمور الواضحات على حد قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات أما التشديد فكل إنسان يحسنه ففي المواضع المشتبهة حيث تختلط الأمور وتتعارض المصالح في الجانبين هنا يبرز أهمية الرجوع إلى أهل الفقه وأهل العلم وأهل يعني البصيرة فوجود الاختلاف بين الشيوخ او الدعاء او العلماء هذه في الحقيقه ما دام الاختلاف منضبطا فهذه ظاهره صحيه وليست مرضيه لان الظن بالجميع انهم يريدون وجه الله تبارك وتعالى حتى لو اختلفت يعني آراؤهم بصفتهم البشريه. قبل ان نستطرد في في الكلام في هذا الموضوع يعني أقول للجميع يعني أو السلفيين بالذات دلوني على كيان إسلامي في مصر يجمع بين كونه كيانا علميا له له قواعد علمية وارتباط وثيق بمنهج السلف الصالح وتبني لعقيدة السلف وتبني المفاهيم الإسلامية الناصعة والقوية والواضحة غاية الوضوح ثم هو منهج ايضا دعوي له عمق دعوي وانتشار دعوي ومؤسسات دعويه وله قاعده ايضا عريضه ومؤثره تجسدت يعني تجسد حجمها بعد الثوره فاي كيان يجمع بين هذه الاشياء الانضباط بالمنهج صحه المفاهيم وحراسة مفاهيم الإسلام والموقف الواضح من أمور التوحيد والاتباع والتزكية ونحو ذلك ثم الخبرة بالواقع إلى حد جيد الخبرة الدعوية والانتشار وأنه كيان يقوم على مؤسسات توجد كيانات فيها بعض هذه الأبعاد لكنها مجتمعة ليست موجودة سوى في كيان الدعوة السلفية نقول ان قطار الدعوه السلفيه ولله الحمد لا يزال ثابتا على القضبان الحديديه التي تحدد له يعني مساره وتضبطه رغم الاخطاء والخلل في ركاب القطار أو حتى في من يقود القطار أحيانا برضه بصفته بشر لكن القطار ما زال في نفس الوجهة وثابتا على هذه الثوابت التي آه، لا تتزحزح فمهما حصل الركاب فيهم عيوب آه، أو فيهم تقصير آه، أو الكمثالية أو الموظفين أي حد آه، فالصحيح إن إحنا مش حل المشكلة نروح قلبين القطار نقلبه ها، بعيدا عن هذا ال- هذه القضبان ويكون ده الحل الصحيح اننا نتمسك بالثبات على هذه القضبان التي آه، تعيننا على التوجه نحو الهدف المحدد والخلاف بقى بين الركاب بالاخطاء البشريه الموجوده فيهم فانها يعني يتم تصحيحها بالتناصح وبمواجهه السلبيات والاجتهاد في يعني علاجها لان تكاليف التناصح اضمن واقل آه، بكثير من آه، عواقب هدم هذا البناء او قلب هذا آه، القطار. في الاوضاع ال- ال- ال- التي آه، يعني نعيشها بين وقت والاخر دروس عظيمه جدا نستفيد منها ولولاها ما تعلمنا. يمكن كلنا لمسنا في الفترات الاخيره آه، خطوره اللسان في الفتن. وكيف اننا لو اننا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يعني لا تتكلم الا اذا ترجح الخير وقول النبي صلى- او دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله الله ايه مفتاحا للخير مغلاقا للشر ولا يجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير فآفات اللسان بالذات في وقت الفتن واضطراب الأمور والهرج والمرج واختلاط الأمور بصورة آه، واضحة جدا آه، لا شك أننا كلنا أدركنا ولمسنا خطر هذه الآلة آه، الخطيرة اللسان وأثرها في التناجي بالإثم والعدوان بدل التناجي بالبر والمعروف والتقوى القيل والقال وكثرة الكذب وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع وهذه الأهواء المتعارضة حتى في داخل الصف يعني الإسلامي كل هذا يعيدنا إلى لابد أن نعيد مدارسة آه، آفات اللسان ون- ونعيد مدارسة سلوك المؤمن في آه، يعني الفتن آه، مشكلة ال- الانتخاب مرشح الرئاسي آه، في الحقيقة هي آه، هي موضوع مهم طبعا رئيس الجمهورية بيكون في أقوى جهاز تنفيذي وله بصورة أو بأخرى حتى لو نزعت صلاحياته فيما بعد لكن بلا شك عند المصريين بقالوا نوع من التوجيه التوجيه والتأثير على جماهير يعني آه، الناس فهي قضية مهمة لا ننكر انها مهمه آه، لكن في تضخيم شديد جدا لها بصوره ان كل الحياه متوقفه والناس لا تخوض الا في هذه القضيه. مفيش توازن في الادوار ال- ال- يمكن ظروف المرحله التي نمر بها بعد الثوره ان كل فتره لها استحقاق معين بيستقطب كل اهتمامات الناس آه، بعيدا عن الاهتمامات يعني الاخرى. على اي الاحوال مهما ضيعنا في ذلك من وقت ومن جهد ومن صداع بتأثير التخمة الإعلامية في ال talk shows وغيرها والجرايد والنت و- والفيسبوك على رأي واحد بيقول يعني إيه، كيف بلادكم مستقرة وفيها الفيسبوك يعني يعني ال- ال- ال- البلبله والاخذ والرد وكل من يريد ان يتكلم بيتكلم بما شاء آه، وبالتالي آه، هذا الوضع فيما يتعلق بموضوع الرئاسه يعني الناس لسه مزروع في اذانها متبرمجه على انها تنتخب حسني مبارك جديدا لسه المشكله في التضخيم ايه ان كله خايف كان الدنيا كلها متوقفه على الرئيس الذي سوف ينتخب في مصر وكانها نهايه العالم ده الحدث اللي هيغير وجه التاريخ ومحطة يعني ما بعدها سيكون مختلفا جذريا عما يعني آه، قبلها لا نحن لا ننتخب حسني مبارك لا في المدة المفتوحة بتاعت حسني مبارك مدى الحياة ولا آه، في صلاحيات حسني مبارك كل ده شا... كل ده قابل للاهتزاز حتى الشعب المصري آه، بعد الثورة طبيعته تغيرت وبعض الطباع اللي كانت كامنه ظهرت اخذت فرصه يعني تظهر لكن آه، كل شيء اتغير يعني حتى داخل الدعوه كل شيء اتغير ال- الاليات اتخاذ القرار اتغيرت ال- مفيش بقى الوان مان شو ولا ال- مش عارف الشيخ فلان يقول يبقى كله لازم هيمشي بالطريقه دي اخ النهارده كان بيكلمني على سبيل المزاح هنا وبيقول لي الشيخ بتاعي مدوخني يعني مش عايز يتعاون معايا في موضوع ال- ال- العلم وكذا وكذا فقلت له ده الش- ده الكلام ده حصل بقى قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ قال لي بعد الثوره قلت له بعد الثوره خدوا قلمين وقول له ارفعوا لافتة الشعب يريد اسقاط الشيوخ ده المنطق اللي اللي للاسف يعني حصل بعد الثوره هو يعتبر شبه طبيعي يعني وارد ان ب- لان احنا خارجين من 30 سنه نختصر نقول 30 سنه كبت وقهر وشعب محروم تماما من اي نوع من انواع العدل او الحريه او التنفيس عن المعاناه آه، بصوره يعني لن نفيض في آه، شرحها فهي الرئاسه شيء مهم جدا وهو اخطر منصب قيادي في مصر حتى لو تم نزع صلاحياتها او تقليلها لا المصريين يتاثرون بشخصيه الرئيس بلا شك لكن هي ليست نهايه يعني العالم ولما بنتعود نتعامل مع المشاكل ساعات او الاحتمالات ال- من ضمن الم- يعني الاليات الجيده ان انت تفترض اسوء احتمال ثم استهن به فاذا استهنت به وبسطت الامور بيبقى ال- الاخف منه احسن بلا شك فيعني احنا جدلا كفرض جدلي عايز على اسوأ الفروض لو ولي الرئاسه في مصر اسوأ آه، الناس الخوف بتاعنا اساسا على ايه؟ الخوف على ديننا وعقيدتنا ومنهجنا. هل سيقوى اي رئيس يلي مصر ان يبطش بالاسلام وبالاسلاميين كما فعل عبد الناصر؟ لا يمكن مش هيتكلم لكن اين عبد الناصر الان؟ احنا يعني انا لما كنت في مدرسه ابتدائي كانوا يوزعوا علينا المصحف الشريف كطلب مجانا طبعا ومعاه ايه يا جماعه؟ مين الناس كبار السن؟ ها؟ لا دي سوره عبد الناصر دي في كل كتاب لا الميثاق الميثاق يعني كان المصحف يوزع معا- علينا مجانا وعلى المدرسين وعلى كل المصحف والايه والميثاق الميثاق اللي كتبه له محمد حسين هيكل الله اعلم آه، اللي قالت فيه يعني امينه السعيد في يوم من الايام قالت كيف نخضع لفقهاء اربعه ولدوا أو عاشوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام أو وجدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق ف يمكن أغلبكم الآن لا يعرف أصلا إيه معنى كلمة ميثاق اللي إحنا كنا بنحفظه نجبر على حفظه لنستدل به في موضوعات التعبير قصرا لابد أن تقتبس شيء من الميثاق وتزين به موضوع التعبير أين الميثاق وأين عبد الناصر بزبانيته وإجرامه وقهره وظلمه وف- وفرعنته لم يأتي له نظير من بعده على الإطلاق آه، ومع ذلك يعني قاعدة سنة سنة إلهية لا تقلقوا على دين الله لأنه دين الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لو أي دين أو مذهب تعرض لواحد على يعني مليون مما تعرض له الإسلام من حرب من الداخل ومن الخارج عبر هذه ال- ال- ال- القرون المتطولة آه، لا ضاع ولا حرف ولا انطمس كما طمس غيره من الأديان وحرف لكن لأنه دين الله والله يحفظه كي تبقى حجة الله قائمة على العباد فدين الله لا خطر عليه على الإطلاق لن يقوى أحد إطلاقا أن يحاول أن يطفئ نور الله ده أنت مع الشمس نفسها اللي هي مخلوقة لو واحد واقف على الأرض وقاعد ينفخ في الشمس عشان يطفيها الناس هتقول عليه مجنون فما بالك بنور الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ف يعني لابد يكون في يقين ب- بأن كلمة الله عالية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذه أمور بديهية لا ينبغي القلق بشأن يعني يعني لو جالنا أسوأ آه، واحد مش هيوصل لمستوى عبد الناصر والله أعلم وأين عبد الناصر وماذا فعل الله بعبد الناصر وأين ذكر عبد الناصر مع جبروته وقهره للإسلام والصد عن سبيل الله بالصورة يعني ال- المعروفة انتهى وطواه النسيان وبقيت كلمة الله وبقيت دعوة الله سبحانه وتعالى فإحنا موقفنا واضح جدا في قضية الإسلام إسلام حق يواجه باطلا وحي يواجه هوى أو أهواء نور يواجه ظلمات آه، هدى يواجه ضلالا دي دي بالنسبه لنا مفيش نقاش على الاطلاق اننا نؤمن قطعا ويقينا ان الاسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود وان كل ما عداه باطل ولا يوصل الى الجنه ويعني بعد بعثات النبي صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق التي تؤدي الى الجنه الا الطريق الوحيد الذي على راسه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه عقيده ومن شك في ان هناك طريقا بعد بعثه محمد عليه السلام هناك طريقا يوصل الى الجنه خلاف طريقه فهو كافر خارج من مله الاسلام كما اتفق على ذلك جميع علماء المسلمين ولا يقول بغير هذا الا من لا حظ له على الاطلاق في دين الاسلام. فهذه عقيده راسخه يعني لا آه، تتزلزل ولا يعني آه، تتزحزح. فعقيدتنا وشريعتنا آه، ليس فيها ما نستحيي او نخجل من اظهاره والجهر به. آه، وفي سبيل هذه العقيده وهذا الدين نحن نتحدى العالم اجمع آه، نحن آه، نضحي بأي شيء في سبيل ديننا حتى لو كانت الأنفس والأرواح والأولاد والأموال فدي عقيدتنا وده منهجنا آه، الذي نعيش من أجله والذي إن شاء الله تعالى يعني لن نحيد آه، عنه وجود الصراع بين الحق والباطل آه، في الحقيقة هو ظاهرة صحية جدا وجود الصراع آه، في أي مجتمع بين الإسلام وبين ما يضاده من الأديان والأفكار والمذاهب هذه ظاهرة مهمة جدا الذي يقلق هو غياب هذا الصراع لماذا وجود الصراع يدل على ان في تمايز بين الحق والباطل الخطر في اختلاط الامور آه، والحلول الر- يعني الرماديه وانصاف الحلول والالتقاء مع الباطل في منتصف يعني الطريق زوال التمايز اما آه، يعني ان يكون بالمفاهيم العالميه او العولميه التي تميع هذا الحق وما اكثرها في هذه الايام آه، يعني او حصار الاسلام بصوره بصوره قوميه او عصبيه يعني آه، ضيقه فاذا وجود الصراع ظاهره صحيه لان معناه ان في حق اهل حق متميزون تماما عن اهل الباطل آه، والناس فسطاطان فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان آه، فيه آه، ي- يعني ال- الغريب ان كثير من الناس يتوقع ان حصلت ثوره وذهب الظلم والطغيان اذا لازم الدنيا تبقى يعني يعني ايه ورود و- وبمبي وحاجات زي كده و- وخدت بالك آه، آه، كان خلاص الامور انتهت وال- وال- وال- وداخلين الجنه بقى خلاص لا احنا في دار الابتلاء نحن في دار الابتلاء بالعكس معركه الاسلام مع اعدائه هي بدات بعد الثوره مش قبل الثوره الدوافع كانت لدى نظام مبارك في مواجهه الاسلام لم تكن عقيده مش زي عبد الناصر عبد الناصر عنده عقيده اشتراكيه بتصادم الاسلام ولذلك سخرت كل اجهزه الدوله لنشر هذه العقيده ومحاوله اسلمتها اما حسن مبارك لم يكن لديه عقيده مفيش ايديولوجيه حسن مبارك كان عقيدته دوافعه هي الايه السلطه والمال فقط وبالتالي الحرب ضد الاسلام كانت في سبيل ايه الحفاظ على الكرسي والحفاظ على ال- ال- ال- التزاوج راس المال بالسلطه بس لكن في لو هو عنده عقيده مضاده كان هيبقى اشرس من ذلك كما حصل في البلاد الشيوعيه وغيرها مما في عقيده مضاده زي ما بيحصل في سوريا لان في عقيده مختلفه الجيش السوري عامته من هذه الطائفه المشركه العلويه مشرك مشركون وثنيون يعبدون علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويعتقدون ان عليا خلق محمدا ومحمدا خلق سلمان الفارسي فهم مشركون لا حظ لهم في الاسلام هم يعرفون ذلك فلذلك ايه شر سر الشراسه في المواجهه في سوريا ومن زمان مش اليومين دول بس إيه ما سر هذه الشراسه الوحشيه اللي هي فاقت وحشيه الصرب مع المسلمين في البوسنه والهرسك ايه السر لان دي عقيده مغايره لعقيدتنا هذا اسلام وهذا كفر شرك فال- فالاختلاف لما بيكون عن عقيده بيظهر بهذه الصوره الضاريه اما آه، الان فاصبح الاختلاف هي معركه دعويه وعلميه وفكريه مواجهه الحق باسلحته والباطل باسلحته من حسن الحظ ان دي بتكشف لاهل الاسلام واهل ال- الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هي الاسلحه التي يستعملها الباطل يعني نتحدى هذا الباطل ان يكون منصفا لا يمكن ينصفه ابدا لا يعرفون العدل ولا الانصاف التكتيك اللي حصل في الجهاز الاعلامي منذ الثوره الى اليوم معروف انكشف وانفضح انهم لا يعرفون العدل ولا الانصاف بل هم ناس يعني آه، من من من هو نفس اعلام وحسني مبارك ولكن الان اصبح صراع بين عقيده وعقيده مش دوله وشعب دي عقيده وعقيده عقائد الليبراليه والعلمانيه وغيرها من العقائد المضاده للاسلام تواجهه لكن في حرب غير شريفه لا تعرف العدل ولا آه، الانصاف وشرح ذلك يطول ونحن لا نحتاج الى شرح لانكم تلمسون ذلك ليل نهار من بدايه بقى قطع الودن ومش عارف وال وحرق الاضرحه وجماعه الامر وفي المنكر وكل التشويش اللي بيحصل كانهم يقولون لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون خوف كله الناس تستمع للحق بصوره مباشره فيخاطب يوقظ الفطره التي في قلوبها لا يبقى التشويش فقط وهم لا يحسنون الا التشويش شوش تصد عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا محاوله تخويف الناس من الدين وإز- واظهار ان الشريعه لما تذكر الشريعه دي قطع اليد والناس تمشي في الشارع ده مقطوعه و- وكذا وكذا هذا تزوير الحقيقه تزوير بشع للحقيقه فأنا لا أريد أن أستطرد يعني في هذا الأمر لكن من المصالح التي تعلمناها وما كان يجدي فيها الكلام النظري إننا نرى كيف أن الباطل يستعمل كل الأسلحة الإجرامية الظالمة وأولها الكذب والافتراء ولا يستطيع أن يكون منصفا شأنه في كل عصر وفي كل آه، زمان آه، أما الحق فلا يحتاج إلى مثل هذه الأسلحة على الإطلاق آه، ف يعني ما دمنا في دار الابتلاء هي الدنيا دار ابتلاء انت مش هتنجو من الابتلاءات ابدا حتى الرخاء نفسه ابتلاء كما قال بعض السلف ابتلينا بال- بالضراء فصبرنا وابتلينا بال- بالسراء فلم نصبر فالابتلاء مستمر لانها دار الابتلاء هناك يعني تق... ت- ت- يعني دار ظهور النتائج فمن ال- الخطا ان تتوقع انك سوف تجد راحه واستقرارا يعني في هذه الدنيا ال- الواقع اللحظه الوحيده التي سوف تحس فيها بالراحه الحقيقيه اذا امتن الله عليك بان تعبر على جسر جهنم امنا سالما وتخلفه وراءك وتتجه للجنه هي دي اللحظه التي ستكون فيها راحه قبلها مفيش شيء اسمه راحه ولا تتوقع راحه لان كده هتبقى الدنيا دي جنه لهم فيها ما يشاءون خالدين هذه في ال- في الج- في الجنه وما يشاءون دي في الجنه كل ما تشتهيه اما في الدنيا فياتي الابتلاء بعكس يعني ما آه، تتمناه فالتاريخ يعيد نفسه لب المشكله لا هي بين الجماعات المتطرفه ولا الارهابيين الى اخره هي مشكله التاريخ يعيد نفسه ومحور الصراع الذي دار حوله التاريخ ما يزال يدور حوله الى اليوم صراع بين الاسلام وبين الكفر بين الحق وبين الباطل بين الهدى وبين آه، الضلال بين الوحي وبين الهوى هو مستمر بهذه يعني آه، الصورة اليومين دول طبعا احنا نتوقع في خلال الكام يوم اللي فاضلين دول لحد انتخابات الرئاسة والإعادة كمان إذا حصل إن شاء الله آه، الإعلام بيطلع بقى آه، أسوأ ما عنده من الأسلحة أكيد محضرين أشياء كتيرة آه، بحيث إن هم يعيدوا الكره آه، وما خدوش دروس من اللي فات ما خدوش دروس آه، مما مضى بخيلهم ورجلهم اكيد هيكون في نوع من ذروه الايه الحرب والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والتشنيع آه، دلوقتي بيسمونا اصحاب الايديولوجيات احد هؤلاء يقول لك الانتخابات بتتم على اساس ثلاث حاجات اما ال- على اساس ايديولوجي او على اساس البرنامج او على اساس الكاريزما الطله الطله يعني او الحضور بتاع الشخصيه فللاسف احنا مجتمعنا الموضوع ماشي فيه بالايديولوجيه يعني الدين العقيده لان احنا مجتمعنا لسه متخلف المفروض ان بيكون على اساس الايه ال- ال- البرنامج طبعا برنامج شيء مهم جدا واساسي لابد من آه، يعني اصلاح هذه الاوضاع وبرنامج ناجح ال- ف- ف- فيما يتعلق بالايديولوجيات بت- بيعودوا بتهيألي بصوره باخرى آه، يسخروا يقول لك ال- ما ينفعش تدخلوا الدين في السياسه دي مفاهيم كلها بريئه من ديننا مش لا اللي احنا المسلم في كل تصرف هو بيضع نصب عينيه نوسا فيسال امام الله وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل امرئ بما كسب رهين فاكيد إن لما موقفك في اي قضيه في حياتك سوف انت ت- تستعد للسؤال يوم القيامه اذا سئلت عنه بما سوف تجيب فلا مش ده مش في ديننا مفيش حاجه اسمها خلط وبيسمونا غصب عننا الايه الاسلام السياسي احنا نؤمن بالاسلام الذي انزله الله اما تقول لي اسلام سياسي واسلام اقتصادي واسلام مش عارف اجتماعي من, من من- هل من حقكم ان تفرضوا علينا مفاهيمكم؟ مفيش حاجه اسمها اسلام سياسي نحن نكفر بكلمه سياسي احنا الاسلام بس كما انزله الله اما اسلام سياسي عش- و- و- و- وهذه التقسيمات ب- بال- يعني بيتعاملوا معاها انها حتميه ومن جعلها حتميه؟ مين جعل الليبراليه حتميه والديمقراطيه والاشتراكيه كل هذه المفاهيم؟ من الذي جعلها حتميه؟ اذا كانت هي نتاجا بشريا فخلاص يبقى كل انسان حر يختار ما شاء كما تزعمون اما ان انتم تفرضوها علينا وان ما فيش طريق اطلاقا غير فصل الدين عن الحياه فيش طريق اطلاقا غير المفاهيم الليبراليه مفيش طريق غير كذا وكذا من مد... وبعدين اللي يدخل في ال- معهم في حلبة السباق ده ده بتوع الإسلام السياسي عشان يبقى معناها في مسلمين ما عندهمش إسلام سياسي دول ناس كويسين جدا ممتازين فدول خليهم في الايه في المساجد وكذا وكذا لكن يدخل في الحياه وينافس العلمانيه والليبراليه في اداره سفينه المجتمع هذا غير مسموح هذا محرم واما فلك والا فان لكم الويل والثبور وعظائم يعني ال- الامور ف يعني ال- ال- فبادئين بيتكلموا على اصحاب الايديولوجيات الاسلام بقى ايديولوجيه هل نقبل نحن ان يسمى الاسلام ايديولوجيه؟ يعني لون من الوان الطيف، دين من الاديان، مذهب من المذاهب. لا دي دي ايديولوجيه دي عقيدتنا دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين دي حاجه واضحه تماما اذا لكم انتم مفهوم تاني لو مش عاجبكم هم بيتكلموا كان هم من شده الحرج في صدورهم من احكام الشريعه يكادون تحس ان يكادون يقولون ايتي بقران غير هذا او بدله ايتي بقران غير هذا او بدله آه، آه، سمعت ال- ال- الاخ محمد ابو تريكه بيتكلم بصراحه بمنتهى ال- ال- الفطريه والبساطه والتلقائيه الراجل لا يتشقق في الكلام كان بيتكلم ايام الانتخابات البرلمانيه فقال ايه قال انا مش هقول غير حاجه واحده بس آه، ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره الأعرا- الاعراف قال عز وجل إيه؟ كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه فبيقول بس انا عايز الناس تبص لكلمه فلا يكن في صدرك حرج منه يبقى اي واحد بيجد في صدره حرج من احكام القران او من انتسابه للقران او من الشريعه او كذا وكذا يراجع ايمانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه طبعا دي نكره في سياق النهي فهي تعم اي درجه من درجات الحرج لا يصلح في الايمان سوى سمعنا واطعنا أي امام قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما بعض الاخوه وضعوا اسمي في ال- في موضوع ال- ال- اللجنه التاسيسيه وبدون ان يخبروني وانا طبعا بعد ذلك يعني آه، اعتذرت ورفضت فبعض الشيوخ رفض بيقول لي لماذا يعني فانا قلت له لان احنا كدعاه شعارنا القران فوق الدستور والقران دستورنا مع- ماشي فما ينفعش ندخل في لجنه هنطلع منها بان بعض القران دستورنا لأن هذا تنازل لا نقبله قد يفرض علينا بحكم الامر الواقع والاذعان ان بعض الناس من ممن ليسوا من الدعاه المسؤولين في في توجيه الدعوه ممكن يدخلوا وينكفوا بقى ويحاولوا يطلعوا اللي بيطلعوا بيه يقللوا الشر قد- كما يعني ايه قدر الاستطاعه لكن احنا ندخل في معركه نطلع منها واحنا متاكدين ان في خصم في كلمه القران دستورنا لا ده بعض القران دستورنا احوال شخصيه او كذا او كذا فالدعوه لابد ان تبقى على القضبان ثابته نحن آه، يعني هنقول لهم ايه الجماعه دول؟ نقول لهم يعني لكم اسوه في اليهود في بني اسرائيل امه الغضب آه، إسرائيل- في- في الدوله الكيان الصهيوني الان الى الان هذه الدوله ليس لها دستور لماذا؟ لان دستورهم هو التوراه يقولون دستورنا هو التوراه والى الان الدستور في الكيان الصهيوني هو التوراه اليس اولى بخير امه اخرجت للناس ان يكون دستورها هو القران الكريم؟ فاذا آه، ف- فيعني ال- هيبدا بقى الكلام الفتره اللي جايه يزيد قوي وتيرته وان يجيبوا لك بقى مش عارف مين آه، الطبيب النفسي العالمي ويجي ويتكلم ويقول لا لا ما ينفعش الناس تقول للناس انتخب فلان عشان تدخل الجنه بيصوروا الشعب المصري ان هو ناس يعني ايه بلهاء متخلفون لعابهم يسيل وان اي حد بيضحك عليهم بكلمتين بايه بيمشي وراه استعمال الشعارات الدينيه استعمال المساجد الاسلام دين ودوله الاسلام دين حياه مش عباده بس دين حياه فبالتالي آه يعني آه فبالتالي ما يصلح ان يعني يقال الناس يصوروا الناس والشعب المصري هو ناس سذج وبيضحك عليهم زي في تونس لما حصل يعني فاز الصوت الاسلامي بالاغلبيه الساحقه كان التعليق على طول ايه بقى من الليبراليين؟ قال ده شعب غبي بيشتم شعبه شعب غبي شعب متخلف ها اللي واحد والتاني يقول لك لا احنا مش مش في احنا اهل الجزائر اظن او المغرب نحن انضج من ان احنا يحصل عندنا اللي حصل في تونس ان يختاروا الاسلاميين ازاي فالقضيه ال ال ال يعني ال ان ال هيبدا الكلام تاني من جديد والوتيره تزداد في موضوع استعمال الدين والمنابر وانتوا مالكم ما تتدخلوش في ديننا احنا داخل مساجدنا انتوا ما تتدخلوش في الكنائس مثلا محدش بيتدخل ولا يقدر يعلق على اي حاجه تحصل مهما ادخلوا الدين في السياسه وان دينهم اصلا يقبل الفصل بين الدين والسياسه اما ديننا فما ينفعش مفيش فصل يعني زي ما ربنا قال يعني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هو هو الذي قال ولا يشرك في حكمه احدا زي ما قال كتب عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم كل الوظائف كتب كتب كله فريضة أي حكم شرعي فقد كتب علينا يعني فرض علينا فما لا تتدخلوا في ديننا وأمر المساجد لا يخصكم فلماذا تجريم الموضوع المساجد والشعارات الدينية وكل هذا الكلام لأن هم لأنهم لا يملكون ذلك ولا يستطيعون ذلك ويعرفون أن رصيد الفطرة عند الناس بيستقبل هذه الموجة يعني الإسلامية فهيبدا الكلام كتير على حته الايه السخريه من ان يقول له آه لو عايز تدخل الجنه انتخب فلان ولو ما انتخبتش فلان هتدخل النار يعني كلام زي يكون بيتكلم اطفال بلهاء آه اي واحد بيخدعهم كده بكلمتين آه وينقادون اليه بمنتهى السذاجه فطبعا ده قله احترام هذا احتقار للمصريين آه الذين هم بالفطره منحازون دائما يعني الى آه الاسلام آه هذه الظروف نعود تاني لموضوع الرئاسة يعني الظروف التي نمر بها هي ظروف خاصة وضيقة كما تعلمون حصل موضوع الرئاسة كان مرشحون يعني كثيرين والأمور ظلت تتقلص إلى أن يكاد يكون انحصر الخيار بالنسبة للإسلاميين آه أنا مش موافق كلمة الإسلاميين بس بضطر أستعملها لسلم لسبب معين لكن شوية نشرحه يعني لكن إيه خلينا نستعملها مؤقتا ان حصلت الخيارات بالنسبه لنا في شخصين اثنين يا اما الدكتور محمد مرسي او الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح اريد ان يعني نتفق اولا على اشياء معينه ان اختيار اي كيان اسلامي لواحد منهما لا يعني انه هو الافضل من كل وجه دي مساله نسبيه يعني ممكن الاثنين فيهم عيوب وعيوب كبيره احنا بنتكلم مع امر واقع مش بنختار خليفه بقى عن طريق اهل الحل والعقد او كده لا دي اللعبه ماشيه كده ديمقراطيه بالاغلبيه فده امر بحكم ايضا الايه الامر الواقع ان لما كيان اسلامي يختار واحد من الاثنين هي ده حصاد اجتهادات كل يريد مصلحه الاسلام ومصلحه البلاد لكن فريق يرى انها مع هذا الشخص وفريق يرى ان مع ان هذا يتحقق بانتخاب الشخص الاخر. فاختيار احدهما مش معناه ان هذا الشخص هو افضل من كل وجه. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم على بعض الحكام يعني قال ايه آآ آآ يعني اخبر انه هيقع ايه خير وفيه هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن يعني ممكن يبقى فيه خير بس معاه ايه دخن كدر وعيوب وما اخر قال ايه وفيه دخن قلت وما دخن وده في حديث حذيفه قال ايه آه ذكر من ضمن الحكام ايه قوم ايه آه تعرف منهم وإيه؟ وتنكر تعرف منهم وتنكر فده الواقع الان كلا المرشحين نعرف منهم وننكر فالخيار موجود بصوره اوضح من الاقل عيوبا مش من الافضل مطلقا لا من الاقل عيوبا التصفيه انتهت بكده هنعمل ايه فايه يبقى احنا بنبحث عن الاقل عيوبا فريق يرى ان ده على اساس كذا وكذا وكذا هو الاقل عيوبا والاخر يرى ان الثاني اقل ايه يعني آه عيوبا فاحنا بنقول اقل الموجودين عيوبا مش بنتكلم باطلاقات فاذا اختيار احدهما لا يعني انه الافضل من كل وجه لا ممكن يكون افضل من وجه واسوا من وجه تاني وبتحصل نوع من المقارنات والاجتهادات في يعني المقارنه ايضا نقطه مهمه جدا وفي غايه الاهميه وهي اننا اذا اخترنا احدهما فيجب ان القاعده الاسلاميه عموما او السلفيه على وجه الخصوص يجب اننا يعني نكون على وضوح شديد جدا حينما نختاره باعتباره الاقل شرا او الاقل سوءا فهذا لا يعني اننا مسؤولون عن كل تصرفاته او عن افكاره او مواقفه الماضيه او ما سيكون ان شاء الله في المستقبل. لان الاختيار احنا مضطرين اليه وفي هذه الحدود. والاثنين فيهم عيوب وفيهم ميزات فبندور بعمليه موازنه فاختيار اي كيان اسلامي لشخص لا يعني ان هذا الكيان ماضي على بياض انه مسؤول عن كل ما يصدر عن هذا الشخص فيما مضى او فيما ياتي من تصرفات او تصريحات او مواقف او افكار. ومن ثم بتاتي اهميه الشورى. ان التشاور في مثل هذه الاشياء تعفي ان يتوجه احد بالعتب او اللوم على شخص معين او اشخاص معينين. ده انتم كلكم شاركتم في هذا القرار. وانتم عارفين لان علمكم يعني. الإخوة سواء في الدعوة عندنا أو في الكيانات الإسلامية الأخرى حافظين عيوب المرشحين كما يعرفون أبناءهم وأسماءهم العيوب واضحة ومعروفة وظاهرة يسهل جدا الوصول إليها ما هياش أسرار حدش بيدور في الأعماق يعني هي واضحة خالص التوجه الفكري المواقف التصريحات اللي زي الهباب إلى آخر ذلك يعني إيه كل حاجة واضحة فأنت بتقارن بتقارن ودي اجتهادات من اقل شرا من فلان من من الطرف الثاني دي مساله موازنات وارد فيها جدا ان تختلف وجهات النظر فلما بيتم اختيار مش معناه ان هو اللي ما اتخلقش زيه وان هو افضل من كل الوجوه لا هو الافضليه نسبيه وان احنا احيانا بنضطر ندور على الاقل سلبيات يعني او او او او, أو, أو عيوبا يعني الامر الثاني وهو مهم جدا عشان يا جماعه مش في كل موقف تقعدوا تقولوا بصوا الدعوه اختارت فلان شوف فلان قال ايه فانا بقول لكم انتم او بتعبير ادق خلينا نخصص الاخوه اللي بياخدوا قرارات في مجلس الشورى او غيرها حافظين العيوب زي اساميهم مش هيجي شيء جديد والتوجهات الفكريه لكل واحد والمواقف والحاجات معروفه يعني صحيح في عمليه تجميل بتحصل في الحملات الانتخابيه لكن مش بتخيل على الناس اللي عندهم خبره يعني واضح في شغل انتخابي بيحصل او دعايه انتخابيه دي خلاص اتعودنا عليها و... وان كان حتى من المرشحين من يبلغ به الصراحه انه ما بيجاملش ولا يغازل حتى و يعني يجود ببعض التصريحات مجامله للناس لا بيبقى واضح جدا فيها يعني فعلى اي الاحوال الشورى وكون الامر بيحصل بطريقه الشورى فاذا هذا ما ينفعش يتوجه بالعتاب لل للايه؟ ان الاقليه اللي قالت لا للشخص ده تعاتب بعد كده الاغلبيه اللي قالت نعم وتقول شوف وديتونا فين والراجل عمل كذا وقال كذا الى اخره لا احنا عارفين ان الناس دي كلها عيوبها معروفه وواضحه جدا جدا وبالذات الشباب السلفي الواعي اللي فاهم دينه كويس جدا وعنده ثقافه جيده ومعرفه فما فيش حاجه سر التوجهات واضحه والاختيار تم وهم يعلمون انها موجوده ولكن هذا هو جهد البشر احنا محصورين في خيار ضيق جدا وكما ذكرت كل فيه عيوب وانت بتختار الاخف فوجهات النظر تختلف بقى مين اقل من الثاني في العيوب دي دي النقطه يعني ال ال الامر ايضا احنا في الوضع الحالي احنا مش بنختار خليفه الخليفه بيختار باليه اخرى مختلفه تماما من حيث صفاته من حيث امكانياته وطريقه حتى اختياره اهل الحل والعقد وبيجتمعوا ويقولون هي لك الاوضاع بتاعتنا دلوقتي مفروض علينا بحكم الامر الواقع آه ان احنا الشخص مطلوب شخص مناسب للمرحله التي نحن فيها من المناسب لهذه المرحله مش معنى هو الافضل لا قد يكون هو الانسب لكي يعبر بالبلاد من ازمتها الحاليه الازمه الحاليه والفوضى والاوضاع التي ترونها يعني المناسب هو الشخص الذي يناسب هذه المرحله المؤقته هي اربع سنين كلها اذا مشت الامور على ما يرام يعني هي كلها اربع سنوات مش حسن مبارك مش هيقعد 30 سنه يحكم ولا بنفس الصلاحيات الاوضاع اختلفت القوى الاسلاميه اصبح لها ثقل في المجتمع وبتؤثر في الراي العام وبالتالي الصوره مش هي يعني يعملوا فاصل بين الماضي القريب وبين الواقع الذي نحن فيه فالمطلوب في الرئيس الحالي اهم شيء اهم شيء ان البلد تقف على رجلها من جديد البلد عامله زي البقره وقعت على الارض كل واحد ماسك سكينه وقاعد يقطع فيها وفي ناس لا يهمها على الاطلاق على الاطلاق ان البلد تتلم تاني مش مهم يعني لو تتحرق الناس تاكل بعضها الناس في ناس لها مصلحه في ذلك ويريدون معاقبه هذا الشعب على الثوره فبالتالي يوجد طائفه بتتحرش بالبلاد وتريد فاذا مصر ظلت يعني في هذا الوضع الفوضوي وساءت الامور عن ذلك ولا طرف من القوى السياسيه الموجوده هيكسب كله سوف يخسر كله سوف يخسر فمطلوب منه ايه ان ان يكون شخص اغلب القوى السياسيه تلتئم حوله يستحيل طبعا ان القوى تجتمع على شخص واحد لكن بنقول اغلب تاني حاجه ان يكون قادرا على ان يوقف البلد على رجليها من جديد والحياه ترجع للوضع الطبيعي واهم شرط بالنسبه لنا احنا بقى الا يغدر بالاسلاميين هي دي اللي بتخوفنا لان احنا تعودنا ولو دغنا من هذا مرارا يبقى اهم شرط في الرئيس الجديد انه ما يغدرش بالدعوه الاسلاميه زي ما حصل من عبد الناصر في 54 وزي ما بيتكرر كالعاده ما يغدرش بينا فهي دي يمكن من الاشياء المهمه جدا في ضمن طبعا شروط اخرى الكفاءه وكذا وكذا لكن انا بتكلم على الامور الابرز الملامح التي يعني نحتاجها فبالنسبه للمرشحين يعني تنوعت ال ال يعني ال الاختيارات لكن الهدف واحد الهدف عايزين بلد تقف على رجليها ما احناش عايزين مش مش مش مش في استطاعتنا دلوقتي نقول عايزين واحد يجي يقيم الحدود الشريعه ليست الحدود ما حدش قال كده ليس الشريعه الحدود الشعب في غايه الجهل بدينه والتشويه عبر الاعلام ونهج التعليم لمدة لا 30 سنة ولا 60 سنة لمدة 200 سنة من أيام محمد علي إلى اليوم ونحن نعاني أهل الإسلام في مصر هذا التشويه والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى فإذا ده الشخص المناسب في هذه المرحلة ناس تقول فلان هو المناسب على هذه الحيثيات وغيرها وناس ثانيه بتقول لا المناسب شخص ثاني إذا الخلاف وارد والمسألة قريبة لأن حتى أبو الفتوح ما هو ابن من أبناء إخوان وهو خريج مدرسة الإخوان وكان شخصا متصدرا فيهم وله يعني وضعيته المتميزة ففي ناس أقصى أمنيتهم أن المصريين يفضلوا كده يكسروا في بلدهم يكسر في بعض ولو حصلت لكده مش هت... مش مش هي... هم مأمنين نفسهم ب... ب... ببيت طريقة ويعني تخيلوا انتوا اليهود ده أقصى أمان اليهود يفضل المصريين ياكلوا في بعض ويكسروا في بعض ويحرقوا ويتقاتلوا في احسن من كده ويا ريت كمان بقى لو حصل في الجيش المصري ما حصل في سوريا او ما حصل في ليبيا او ويلا ده في احسن من كده دي اعظم امنيه بالنسبه لليهود فلابد ان نفوت على الاعداء هذه الفرصه كلنا نحرص هدف واحد ان البلد تقف على رجليها ليه علشان ترجع ماسي تاني تقف على رجليها بس التردي والانهيار اللي بيحصل ده يقف عند حد وتعود الامور الى يعني الوضع الطبيعي من غير ما تقف على رجليها كل القوى سوف تخسر ما فيش حد هيكسب والتاني هيخسر كله سوف يخسر فانا اريد ان اؤكد من أيدوا مرشحا بعينه هم يحفظون عيوبه كما يحفظون أسماءه مش مفاجأة مش هتبقى فيه مفاجأة بعد كده لأن هو ده الخيارات خيارات ضيقة جدا وما فيش مرشح خالي من العيوب نحن نختار الأقل ها، عيبا آه، لكن بلا شك بصراحة يعني احنا لابد أن نقدر موقف الدكتور العوة آه، يعني آه، لأنه أعلن في وقت من الأوقات أعلن إن آه، أنه لو اتفق الإسلاميون على مرشح فسوف أتنازل له اتفق لو اتفق الإسلاميون على مرشح سوف أتنازل له طبعا يقصد مرشح غيره فده موقف الحقيقه يعني سيذكر له ويحمد له جدا وان كنا نتمنى ان يحصل هذا الايثار وال وال وال وال وايثار مصلحه الاسلام بين المرشحين الموجودين الان ولكن الامر لله من قبل ومن بعد. فاذا تعذر اذا تعذر ذلك ف آه، نجتهد كل واحد بيجتهد ويقدر الله عز وجل ما يشاء. طيب فيما يتعلق بالاضطراب الذي حصل آه، بين تصريحات الشيوخ ومواقفهم آه، فيما يتعلق بموضوع المرشح هي الحقيقه المشكله عندنا نشأة من سبب الناس مش واخده بالها منه ان ان في نوع من التداخل في الانتماءات آه، بمعنى مثلا رئيس مجلس الشورى في الدعوه السلفيه هو مين؟ الدكتور محمد يوسف ابراهيم وهو نفسه الامين العام للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. في تداخل. ومجلس الشورى هو اللي خد القرار بتأييد الدكتور آه، ابو الفتوح بالاغلبيه. ورئيس المجلس هو رئيس الهيئه الشرعيه التي ايدت الدكتور محمد مرسي. انا في ال- يعني معروف انتمائي للدعوه السلفيه وفي نفس الوقت انا آه، من ضمن الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح تطفلا عليهم فانا موجود معهم وكذلك فضيله الشيخ سعيد عبد العظيم. الشيخ سعيد عبد العظيم موجود في آه، آه، مجلس شورى العلماء اذا في تداخل في الكيانات هو ده اللي بيعمل الاضطراب في بعض المواقف زي ما حصل مع آه، فضيله الشيخ حازم ابو اسماعيل من قبل تضارب في الاراء وفي- وحصل تاني في هذه المرحله فهي الحقيقه السبب الحقيقي هو وجود هذا ال- التداخل الانتماء العضوي متعدد آه، تعدد زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت تعدد الوظائف لشخص واحد آه، هو المفروض طبعا مفيش تعارض بس في المواقف الحرجه بقى وبيحصل تعارض احيانا كما نلمس هذا الموضوع الان في هذه ال- الواقعه او هذه النازله هي الموضوع ده عايز له حل يا اما بقى ال- مثلا الهيئه الشرعيه يبقى الدعوه السلفيه كيان في واحد من الدعوه السلفيه موجود في هذا الكيان مراه تعكس موقف الدعوه السلفيه وما بقاش في حد الشيوخ له موقف ايه شخصي لا انت منتمي للدعوه السلفيه والدعوه السلفيه كلها ككيان بيروح واحد يمثلها في الهيئه الشرعيه ككيان ويعبر عن رايها ويعكس يبقى مرآه تعكس رايها وهكذا. يعني عايز لها حل ان هي دي المشكله الحقيقه ان في انتماء متعدد وبالتالي بيحصل اختلاف في ال- الاراء. ال- الهيئه الشرعيه طبعا آه، للحقوق والاصلاح وكذلك مجلس شورى العلماء آه، ناس افاضل جدا من العلماء السلفيين وغير السلفيين آه، هيئه علميه راقيه جدا ومحترمه آه، بكل مكوناتها ولله الحمد فناس افاضل لكن هي النقطه ان لما ان احنا في كيانات متميزه بالناحيه الاداريه صحيح المنهج واحد لكن في تميز اداري فالطبيعي ان نحاول بقى ايه نشوف لنا حل لموضوع تعدد الايه الانتماءات آه، يبقى الدعوه ده اعتقد ده الحل ان الدعوه السلفيه كلها يبقى في ممثل آه، لها في الهيئه الشرعيه يعكس وجهه نظر الدعوه السلفيه وليس الشخص نفسه ده الخطا الاداري اللي احنا وقعنا فيه في التداخل مع هذه الهيئات ساقفز الى الكلام على احداث كده سريعه حصلت آه، يوم الاثنين اللي هو ثالث اثنين فات يعني من حوالي اسبوعين آه، كنا فرغنا من آه، جلسه مع الدكتور عبد المنعم أبو فتوح آه، وكان المفروض ان يوم الثلاث هيحصل لقاء مع الدكتور محمد مرسي آه، فبعد ما خلصنا الجلسه بتاعت يوم الاثنين اتصل بي آه، احد شيوخ الافاضل من الهيئه الشرعيه فقال لي احنا دلوقتي الان جالسين في الهيئه الشرعيه بنصوت على المرشح الذي تختاره الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. فماذا ترى بالنسبه للتصويت صوتك انت؟ فانا يعني قلت له آه، لو في امكانيه ان تصويتي يتاخر 24 ساعه بحيث تكون جلسنا اخر جلسه مع الدكتور محمد مرسي ثاني يوم آه، ويكون الاخوه قرروا واستقرت الامور فانا ابلغك ايه بتصويتي فقلت له تتصل بي لو ممكن تاجل 24 ساعه انتظر يبقى اجل وانا ارد عليك بكره بالايه برايي آه، لان ترقب موقف ال- ال- ال- الاداره في الدعوه هيكون ايه بعد الاجتماع معاهم يعني وان كان لا يمكن تاجيل التصويت اعتبرني ممتنع عن التصويت باعتبار ان الايه آه، لسه محتاج ان استطلع راي الاخوه ويحصل تشاور معاهم يوم الثلاثاء لظروف معينه انا كان آه، يعني آه، كنت واخد ميعاد قبلها مع ال- الاخوه في طلاب جامعه الازهر محاضره في القاهره وكان يعني يستحيل ان انا اخلف الموعد معاهم بكل المقاييس لاسباب معينه فكانش وارد ابدا ان انا اتغيب ف يوم الثلاثاء انا سافرت للمحاضره في القاهره ولم اتمكن من حضور اللقاء وقلت يعني اخوه فيهم ال- البركه آه، هم يعني يقومون بالحوار معاه وكده ف حاولت اتصل المتوقع ان الهاش راح تتصل بيا في الميعاد فحاولت اتصل بالاخوه كثيرا كي اعرف يعني الى ما انتهوا فلم آه، يعني تتح لي الفرصه وبالتالي اتصل بي الاخوه من ال- الهيئه الشرعيه آه، ايه تصويتك انت وعدتنا ان بعد 24 ساعه احنا اجلنا التصويت 24 ساعه فانا فهمتهم ان حتى الان مش قادر اتوصل الاخوه يعني ما الذي يطمئنوا اليه فانا عن نفسي مقتنع بانتخاب او باختيار الترشيح الدكتور محمد مرسي آه، على اسس محدده يعني وترجيحي على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح آه، فقلت له ان ده رايي فانت يع- اعطيه صوتي لكن لا تعلن اسمي تحسبا لان احتمال ان اختيار الدعوه يتصادم مع هذا الاختيار فاخذت عليه عهدا انه يضع صوتي مع الدكتور مرسي لكن لا يعلن اسمي تحسبا لان حتى تثبت الموقف ايه آه، بالنسبه لل- للدعوه هنا في اسكندريه يعني لما نيجي نقابل الاخوه يعني فال ده فيما يتعلق بان ان انا آه، ايدت وما زلت الدكتور محمد مرسي آه، هقفز مباشره الى آه، مجلس الشورى اللي هي كانت السبت اللي بعده مباشره آه، والذي انتهى بالتصويت بالاغلبيه لصالح الدكتور عبد المنعم ابو ال- الفتوح آه، مش عارف ليه الاخوه بيبقى فيه مبالغات شديده جدا يعني هو دلوقتي ال- الاختلاف اللي بيحصل بينا بين الشيوخ آه، هذا اختلاف امر واقع طبيعي ان احنا مختلفين زي ما احنا مختلفين في ملامحنا وفي كذا وفي كذا ففي من ضمن الاختلاف ان ممكن تقييمه ده شيء عادي احنا على طول بنختلف شيء عادي جدا فده ش- ظاهره عاديه وهي صحيه ايضا كما يعني ذكرت آه، من قبل مرارا فكل شيخ اكيد له اختياره الشخصي ولما بيحصل تصويت في مجلس الشورى بتاع الدعوة الأصوات تتساوى يعني صوت فلان يساوي صوت أي واحد من الإخوة الأفاضل اللي هو بيشارك ما هو دي الآلية اللي موجودة دي هذه الآلية اللي متفق إيه عليها فالاختلاف مش مفاجأة الإخوان نفسهم لما جم يخ... يعني ي- ي- يعملوا تصويت على هل يدفعون بمرشح أم لا كانت نسبة متقاربة جدا مش عارف 48% مع مقابل 52% اذا حتى داخل اي مؤسسه معروف ان عند التصويت في اختلاف كبير بيحصل فايه المشكله ان الشيخ يكون له اختيار شخصي يخالف الاختيار الذي سوف يصدر يعني بالايه الاغلبيه فالواقع ان كل شيخ له اختيار شخصي وبيصوت على اساسه طبقا لمعاييره هو واجتهاده في ال- ال- الترجيح يعني الدكتور ياسر ابراهيم مثلا لما قال انا صوتت لصالح الدكتور العوة مفيش مشكله هو ده اختياره الشخصي آه، نفس الشيء بالنسبه لي ان انا ص- رجحت الدكتور محمد مرسي على على اسس معينه هذا اختياري انا بصفتي الشخصيه وصوتت بيه في الهيئه الشرعيه وصوتت بيه ايضا فين؟ آه، في مجلس ال- ال- الشورى ف- فاللي حصل دلوقتي احنا ارتضينا ان القرارات تصدر بآلية معينة وهي الأغلبية أغلبية الإخوة وطبعا الإخوة في مجلس الشورى دول ليسوا ناس عاديين دول كلهم ناس آه، كل واحد عمدة في بلده ويقود الدعوة وعلى علم وخبرة ودراية مش ناس عوام يعني الإخوة في مجلس الشورى ناس آه، تم انتقائهم بعناية ومؤهلون ودول قادم مش أتباع فبالتالي آه، نحترم آراءهم و- و- والأغلبية هي التي دي الآلية يعني ده ما احنا في اتفاق على الآلية يبقى في احترام لهذه الآلية يا إما مش عجبانة نغيرها لكن ال- الواقع الموجود إن في آلية ال- ال- ال- الأغلبية فهذه الأغلبية صوتت في مجلس الشورى لأبي ال- الدكتور أبو الفتوح يعني يبقى إيه الحل بقى في الوضع الحالي؟ ما هو في اخ- اختيارات شخصية فردية آه، وعدد معين مثلا انتخب الدكتور محمد مرسي آه، والعدد الاكبر كان للدكتور ابو الفتوح الى اخره وفي اثنين اختاروا الدكتور العوا فالحل ايه بالنسبه لنا دلوقتي؟ يا اما ان احنا نحترم ونلتزم براي الاغلبيه ما دامت هذه الاغلبيه مؤهله وتعكس بمصداقيه راي القاعده السلفيه في المحافظات لان دول جايين من المحافظات كلها بيمثلوا الناس اللي ايه ال- اللي عاملين معاهم في الدعوه فطبقا لذلك يبقى ال- ال- اول خيار ان احنا نحترم ونلتزم راي الاغلبيه مع وجود الاختلاف فده شيء عادي في اي عمل جماعي فمفيش تعارض بان انا يبقى لي اختيار شخصي وبين الدعوه ككيان اختارت بالاغلبيه آه، شخصا آه، معينا لو مش عجبانا بقى ال- الآلية دي بتاعت الأغلبية يبقى في هذه الحالة الاحتمال الثاني نرفض هذه الآلية ونعدلها م- ب- من جديد وبأسلوب بديل واضح يبقى إما نرفض الآلية دي كلها ونشوف لها طريقة تانية جديدة أو الحل الثالث إن إحنا نبقى ناس يعني إيه سيلكتيف كده انتقائيين نرضى إذا وافق وافقوا رأيي وخالف إذا خالفوا رأيي يبقى معناها بتكسر المبدا لان المبدا ده لو اعطيته كل واحد يبقى يعني اعطيته لنفسك يبقى تعطيه لايه؟ يبقى من حق كل واحد وفي كل قضيه بقى ها، ان احنا نتمرد على هذه الاليه ويحصل انتقاء آه، ننتقي ما نقبله وما آه، نرفضه حتى لو خالف راي الاغلبيه وهذا الحق اذا استحله احد فيجب ان يعطيه لكل احد يبقى كل واحد من حقه انه يقول اللي هو عايزه ويخالف وده هذا الاسلوب لن ينحصر لا في شخص ولا في موقف بل آه، هذا يساوي الفوضى ثم انهيار العمل الجماعي في النهايه. لان دي تبقى فوضى بقى فوضى عارمه كل واحد في القارب بيجدف في اتجاه آه، يعني بصوره مؤلمه جدا. في حل رابع لهذا الوضع وهو ان الذي يريد ان يستقل برايه ويتحرر من قيود العمل الجماعي في جهاز معين او في كيان معين آه، ويخرج الى فضاء ارحب واوسع براحته يبقى في هذه الحاله لازم يفصل بين انتمائه لل- لل- للدعوه وبين الايه؟ آه، هذا الفضاء الاوسع المتحرر من قيود عشان يعبر عن رايه بحريه وما يبقاش فيه مقيد بالموضوع الاغلبيه. فهي خيارات موجوده. لا شك ان ال- في اللحظه الراهنه الخيار المتاح امامنا وهو الانسب هو ان التزام براي الاغلبيه حتى مع الاختلاف في الراي. فانا يعني اؤيد الدكتور محمد مرسي كشخص انا كشخصي انا لكن انا ملتزم بقرار الاغلبيه آه، اللي هم اخوه آه، نثق بهم ونرتضي آه، يعني اخلاصهم وانهم ما يريدون الا الخير للاسلام والخير للدعوه. فانا ملتزم ككيان جماعي انا ملتزم براي براي الاغلبيه اللي هي اختارت الدكتور ابو الفتوح. مع ان رايي الشخصي مخالف لهذا اعتقد هذه يعني من ابجديات العمل الجماعي والخيارات موجوده يعني يا- يا دام ارتضينا هذه الاليه ونستمر عليها ما فيش وقت لتعديلها حتى ولا نرغب ايضا في تعديلها او تعدل وده معناها هتبقى الحكايه يعني فوضى او كل واحد ينقي في بعض المناسبات ياخد رايه هو ويرفض راي الاغلبيه وده اديه لو هو حق واحد هيديه لنفسه يبقى اديه لكل الناس تبقى الموضوع فوضى بقى وسبهلله فبالتالي ده يساوي الانهيار الفوضى دي تساوي انهيار ال- لان الاراء بتختلف في كل شيء فلازم في اليه لحسم هذه الامور يبقى خيار ان اللي بيضج من هذه الاليه يبقى من حقه ان هو يعني يعني يخرج عن هذه الاليه وهذا الكيان الى كيان اوسع ما فيهوش نفس القيود ويبقى براحته في هذه الحاله ياخذ القرار كما آه، يشاء. آه، الذي اريد ان يعني ان آه، ان الفت النظر اليه ايضا آه، مبدا آه، مهم جدا ان التشتت في مثل هذه ال- ال- اللحظات الحرجه جدا آه، يهدد كيان الدعوه السلفيه آه، اللي هو ناس تعبت فيه كتير جدا جدا وبذلوا فيه زهرات شبابهم وأوقاتهم وصبروا على الأذى والابتلاء والاعتقالات والملاحقات الأمنية وكل ما تعرفونه جيدا من الاضطهاد الذي تعرضنا له في عصر الكابوس فموضوع ان احنا بنقول بنلتزم بالعمل الجماعي بإرادة العمل الجماعي حتى ولو خلف الاختيار الشخصي هذا كي نحافظ على هذا الكيان كيان الدعوة السلفية ليس هذا من منطلق حزبي مش معناها ان دي عصبية للدعوة السلفية ولكن الكيان الدعوي هو ليس غاية في حد ذاته احنا مش بنتعصب للكيان الدعوي في حد ذاته ان احنا فريق بقى اهلي وزمالك او حزب كذا وحزب كذا لا احنا بنعتبر ان هذا الكيان الدعوي اقوى وسيله لتحقيق غايه ساميه وغايه شريفه وهي خدمه هذا الدين. العنوان الذي يلخص لنا هذا الموقف الذي اشرحه الان بالتفصيل هو ان كدر الجماعه فوق صف الفرد. نبقى مجتمعين ولو في نوع من الكدر والاختلاف افضل من تشتيت صف الدعوه والقضاء على هذا يعني الكيان. قوه هذه الدعوه هي مستمده اساسا من استقامه منهجها على منهج اهل السنه والجماعه ثم في وحده كلمتها. لابد ان يكون في كلمه واحده. لما ولو لو كان قرار جماعي ويطلع برضه انه غلط اهون من ان كل واحد يقول راي ونتفرق كالخراف الضاله في الصحراء تنتهشها الذئاب ولا يبقى لنا أي وزن فالدعوة السلفية إنما اكتسبت هذا الوزن, الوزن بفضل الله أولا ثم بجهد كل واحد منكم على حدة الاتحاد والاجتماع حول الشيوخ فإذا يعني لم يب يعني لم نحفر هذه المكانة بال في الصخر إلا بالتوحد بدون وحدة كلمة الدعوة السلفية والإخوة السلفيين في كل أماكن لن يبقى لنا أي وزن سنبقى شاذر مذر متفرقين فتفشلوا وتذهب ريحكم فإذا في اعتبار مهم جدا عند الاختلاف وهو أن كدر الجماعة خير من صفو الفرد عند التعارض وده وارد في مناسبات كثيرة يبقى ما يوحد الجماعة ويحفظ يحافظ على تماسكها أولى وأهم من ان واحد له رغبه معينه شخصيه تخالف راي الجماعه ايه او الاغلبيه يصر على هذا الراي وبالتالي يهدد يعني وحده الجماعه. فكدر الجماعه فوق صف الفرد هذا الكيان الذي نشرف بالانتماء اليه كيان ولله الحمد مؤثر وكيان متعوب عليه، ناس تعبت فيه وانفقت زهره شبابها وكل اعمارها في سبيل يعني اقامه هذه الدعوه وحافظت على ثباتها في أقصى الظروف التي كنا نعيش فيها في عهد الكابوس ف كل واحد دلوقتي بقى يعني بعض الإخوة بقى عندهم كده موضة فلان ينسحب من حزب النور احتجاجا مش عارف على ايه طيب ما هو حزب النور ده مين؟ هل احنا لمينا ناس من الشوارع وجبناهم عنا من حزب النور ولا ولا حزب النور ده انتم؟ تعرفوا حد في حزب النور اجنبي عنا؟ ما هم شباب الدعوه وده السبب ان الحزب بيقول لك اتولد عملاق هو ما اتولدش عملاق ده اتولد من حاجه و30 سنه واخذ ينمو عادي جدا زي اي نمو تاني بصوره طبيعيه لان الحزب عباره عن شباب الدعوه انا لا انكر ان في انا حاجات انا نفسي بتجنني يعني من التصريحات المتحدثين اخطاء تشيب لها الرؤوس لكن مش العلاج ان احنا كل واحد يحطم من ناحيه وايه الاسلوب الهدم اللي هو ايه يعني امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره فعمليه الانسحاب بيبقى احيانا الهدف منها او الرساله السلبيه اللي بتبعتها حتى لو لم يكن الاخ يقصد ذلك هي ايه ان دول ناس فاشلين وناس انحرفوا عن المنهج وانا سايبهم بقى وماشي بتعمل نوع من الاحباط وبتفشي روح الارجاف والفشل ومش هو ده الطريق المضمون ان كل واحد يحتج ويقول لك انا سايب الحزب ان حزب انحرف واضح لا الحزب ده مش مش ناس احنا استوردناهم ولا جايبينهم من الشوارع دول هو انتم انتم حزب النور شباب الدعوه هو حزب النور كما تعلمون جيدا وبالتالي التناصح اقرب التناصح هو الباب الاقرب لتحقيق المصلحه مش الاحتجاج الصارخ على الملا والجرايد تقعد تنشر فلان ينسحب من حزب النور وكانه كده بيعمل بطوله هي مش بطوله الثاني يتبعه نفس الشيء لا مش الحل الانسحاب الحل مواجهه العيوب باقصى ما تستطيع من آه، الاساليب في التناصح و آه، يعني ال- آه، العلاج لان اذا كان اهل لمنهج واحد مش هيعرفوا يحسموا خلافاتهم فكيف يفعلون مع المخالفين مخالفات اشد من المناهج الاخرى او الاديان الاخرى او نحو ذلك فاذا آه، يعني قوه الدعوه آه، كما قلنا بعد استقامه منهجها على منهج السلف هو في وحده الكلمه لو تشتتنا كلنا سنبقى اصفارا لا قيمه لنا وبالتالي يعود الوضع ال- ال- القديم بل أسوأ ولا يبقى للدعوة أي وزن في أي قضية فإذا وجدت سلبيات سواء في الحزب أو في الدعوة الحل هو مواجهتها والاجتهاد في إيجاد آلية يعني آه، لعلاجها آه، لعبة الانتخابات بقى آه، برضه شيء غريب جدا يعني هو أنت ما ينفعش تأيد المرشح بتاعك إلا إنك تقعد تشتم المرشح التاني مفيش طريقة تانية ما ينفعش ان انا يعني اؤيد المرشح اللي انا ب- بميل اليه او جماعتي تميل اليه الا بان انا احطم الاخرين واسخر منهم واهزأ منهم طبعا هذه ليست اخلاق الاسلام على الاطلاق فعادي يعني انت ممكن تبني مرشحك بس ما تهدش الناس التانية بطريقه فيها يعني ظلم و آه، تجاوزات تخالف الاخلاق الاسلاميه فطبيعي اللي داخل في لجنه الانتخابات لازم يكون واضح احتمال انه ال- ال- مخالفه هو الذي قد آه، يكسب في هذه المنافسه ما دام التزوير ايه آه، ممنوع منعا باتا ما دام التزوير غير وارد يبقى اللعبه دي قواعدها ان انت لما بتدخل بتبقى مستعد ان انت ال- ال- الشخص اللي بتعينه مش هو اللي ايه يكسب مفيش حاجه اسمها اذا كانش يجي اللي انا عايزه يبقى ايه ساحرق الدنيا آه، وافعل واسوي لكن ما دام التزوير غير وارد فاذا في هذه الحاله دي من قواعد اللعبه اللي هي مفروض علينا فرضا وليس لنا يعني اختيار آه، فيها آه، نعود فنقول ان الدعوه هي النهر والسياسه مجرد قناه قناه كده او ترعه لكن ينبغي ان تبقى الدعوه هي النهر بحكم السنه وربع اللي فاتت دي الانتق- الانتقال المفاجئ لوضع جديد تماما آه، وارد جدا ان كان اخوه ينشغلوا وهذا الانشغال اللي زاد عن حده عن الدعوه وانه بالفعل تم تجريف للاسف يعني تم تجريف ارض الدعوه لصالح السياسه. وهذه الخساره العظمى لاننا لا نشك لحظه واحده ان الدعوه هي الحل. الدعوه هي الحل مش السياسه هي الحل. احنا داخلين السياسه كنوع من المدافعه كان يتكرر الوضع السابق نريد حماية الدعوة وجلب أقصى ما نستطيع من المصالح و آه، يعني آه، استبعاد أقصى ما نستطيع من يعني ال- آه، المفاسد فمش عايز أقول لكم يعني نخسر بعض عشان رئيس جمهورية ها؟ لأن وضع الداعية الناجح أقوى من وضع رئيس الدولة لو انت بتقيسها ب- ب- ب- ب- برويه كده وبعقل الداعيه الناجح او الدعوه الناجحه تاثيرها في المجتمع اعمق من وضع رئيس الدوله، رئيس الدوله منصب مهم جدا ومنصب تنفيذي خطير بس في كل الاحوال ما هياش نهايه العالم. ما هياش نهايه العالم ما- ما- مش بالغلو الشديد اللي اللي هو مستغرقنا بصوره كامله. والاعلام طبعا آه، يعني ايه ما بيصدق يلاقي ايه جنازه ف ف ف فلا تتاثروا بالاعلام آه، لا المفروض ان احنا نكون اولوياتنا نحافظ عليها ولا ينبغي ان نستهلك استهلاكا كاملا بحيث كل حاجه في الايه في الحياه يعني تتعطل. الداعيه الناجح اقوى تاثيرا واعظم تاثيرا واعمق تاثيرا من رئيس الدوله او الملك. لان الداعيه الناجح وظيفته هي وظيفه الانبياء. هذه الوظيفه اشرف وظيفه في الوجود التي اصطفى الله عز وجل بها خيرته من خلقه آه، الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام التأثير الحقيقي زي ما قلنا من أب من قبل ال- ال- الزخم الحقيقي لأي تغيير في المجتمع هو أهل المسجد اللي هم بيتربوا على عقيدة واضحة وصافية لأن أعمق أنواع التغيير هي تغيير عقيدة تصحيح عقيدة الإنسان ولذلك كان بيقول توفيق الحكيم ليس على الأرض أخطر من رجل يعيش من أجل فكرة ليس على الأرض أخطر من رجل يعيش من أجل فكرة فما بالك بقى لو ال- ال- ال- الفكره دي مش فكره دي دين الحق الهدى ودين الحق الذي آه، انزله الله سبحانه وتعالى فاذا ال- ال- ال- ال- وظيفه الانبياء اشرف من وظيفه الملك والرئيس آه، واشرف من كل المناصب لان انت بتصوغ الع... بتعيد صياغه العقل تعيد صياغه المفاهيم والعقيده وبالتالي بتبرمج هذا الشخص انه حياته كلها بتوجه لخدمه هذا الدين وان يكون جنديا آه، يضحي في سبيل هذه آه، يعني الدعوه آه، الشريفه فالمطلوب من الاخوه بقى خلاص ان شاء الله فاضل امتار قليله وتيجي النتيجه زي ما تيجي عودوا الى قواعدكم سالمين القواعد الدعويه يبدا الاخوه يشتغلوا بقى بحفظ القران والمراجعه والفقه والعلم والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الوظيفه الحقيقيه اللي هي لها تاثير حقيقي انا كنت لما بقعد مع الجماعه المرشحين اول حاجه كنت بقولها لهم ان الترشيح ده مسؤوليه على المرشح الم- ال- يعني المرشح نفسه الرئاسي ومسؤوليه الناخب الاثنين كلاهما عليه مسؤوليه في الاختيار آه، احنا ك مش هقول سلفيين بس كاسلاميين عموما انا قلتها لكل مرشح تقريبا في بدايه الكلام آه، احنا الفئه الوحيده في المجتمع اللي هتقول لك خد مش هتقول لك هات احنا لا ننكر ان المطالب ال- ال- الحيويه للناس اللي عايزين اكل عيشهم والرزق والعلاج والتعليم والحاجات دي كلها والخدمات والسكن والجواز الزواج الى اخره دي مطالب مشروعه سيدنا يوسف نفسه قال قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يعني لازم يكون واحد في عنده كفاءه ويخدم الناس ودي عباده مش بعيد عن الدعوه ابدا جزء من العباده فقلت له الفرق بين الاسلاميين او الشباب الاسلامي وبين غيرهم ان الجماهير اللي هي ال- ال- ال- ال- ال- العاديه كلها عايزه ايه؟ هات حل لي مشاكلي عايز كسب رزق عايز آه، مرتب كافي عايز آه، الب- الب- علاج للبطاله وعايزين التعليم وعايزين كذا وكذا وده حقهم مش غلط لكن هم يقولوا لك هات الفئه الوحيده اللي بتقول لك خد هم اهل الدين لانه بيتعبد ب- باداء هذه ال- دي عباده بالنسبه له مش عمل دنيوي فمستعد يديك حتى لو طلبت منه روحه في يوم من الايام او دمه هيبذل فبالتالي يعني ده ده مكسب مكسب ان إن انت تكسب ال- هذه الفئه من الاسلاميين ده بالنسبه لك اداه قويه جدا عشان تساعدك على يعني اداء آه، وظيفتك والمفروض ان اي رئيس هيجي وربنا يلطف ما يكونش من الفلول آه، يعني اي رئيس هيجي المفروض كلنا نجتمع علشان البلد تقف على رجليها حتى لو اختلفنا معه في اي شيء لان مطلوب مصر تقف على رجليها من غير ما تقف على رجليها الجميع سوف يخسرون والكاسب الوحيد هو اليهود والصهيونيه وامريكا والغرب واعداء الاسلام في الداخل والخارج فبالتالي احنا برضو وطنيين يعني ما هو التدين لا يتناقض مع الوطنيه وانك تكون مخلصا لبلدك وانك تبذل ما تستطيعه لان في اعزاز مصر ونهضتها نهضه آه، للاسلام فالذي اريد ان اقوله آه، اكرر يعني الداعيه الناجح الذي يتشرف بخدمة الدين تأثيره أعمق وأقوى وأبقى من تأثير آه، رئيس الجمهورية آه، وطبعا فضلا عن الثواب بقى الأعظم عند الله سبحانه وتعالى آه، عايز أقول تاني إن طريقة ال- الإخوة بيتكلموا إن ده اللحظة الفارقة هذا الموضوع مصيري هو مهم بس مش لدرجة إن هي نهاية العالم لو في خلال يعني القاعدة إن المكسب اللي يجي فلتة هيروح فلتة برضه يعني الم... بالسهوله دي معلش سنن الانبياء يا جماعه ان الجبل تصعد اليه من القاعده تحت تبدا تطلع واحده واحده لفوق الجبل لا يهبط عليه بالباراشوت فالقمه مش هتوصل لها كده ايه فلته نبص نلاقي بين يوم وليله الخلافه واقامه الدين و- و- ووضع بقى الخلافه الراشده ولا نرضى باقل من ذلك مش بتيجي بالسهوله دي السنن يعني انها ما بتجيش كده لا دي طريق مليان تضحيات وصبر و- وطريق طويل انت مش مسؤول عن النتائج لكن امشي على الطريق الصح خليك على القضيب السليم اللي القطر يمشي عليه ويوصلك للهدف في النهايه آه، تبذل ما تستطيعه اما النتائج فهذا ليس اليك انت اجير اجير عند الله سبحانه وتعالى بتخدم دينه المصير ايه في النهايه هل ستنفذ ام لا تنفذ تصل لهدف النهايه ام لا تصل في كل الاحوال انت آه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين يا نصر يا شهاده مش هي بتبقى لو وصلت لكده يا تبتلى في سبيل الدين حتى تبذل روحك يا اما ان يمكنك الله سبحانه وتعالى طبقا لسنته في التمكين بعد الابتلاءات وبعد التضحيات يعني الطويله فما تتصوروش الموضوع هيتم فلته المكسب بيجي فلته يعني لو واحد طلع يبقى الدنيا كلها نور لو لو ما طلعش يبقى كله هيبقى ضلمه لا قاعده ك- يعني كل شيء يا لا شيء دي مش مش صحيحه هنا ال- خلينا واقعيين شويه ومستعدين ومش الدنيا مش واقفه على اختيار الرئيس هو شيء مهم جدا كما اكرر لكن ما هياش نهايه العالم آه، لاننا عندنا عقيدتنا عندنا مفاهيمنا عندنا طريقنا واضح ونسال الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه اما ان يسود ويعز واما ان نضحي في سبيله بحياتنا بس الحكايه محلوله والدنيا مش نهايه الامور الدنيا دي مرحله ثم كله سينتقل بعد ذلك آه، يعني الى الحساب عند الله سبحانه وتعالى فالقمه لا يهبط عليها هتلاقيها ضيقه وزحمه القمه يصعد اليها ايه من السفح من من القاعده بتبدا تت- تت- يعني تصعد وتجربتنا يعني في ال- الدعوه آه، اثبتت ذلك اثبتت ذلك آه، ان الدعوه ليست عقيمه الدعوه ولود الدعوه منتجه الدعوه مثمره وهذا انتم تلمسونه وده يحتاج بقى ان احنا نتكلم بقى عن تاريخ بدايه الدعوه كيف بدات بافراد قلائل جدا جدا جدا كيف كانت مطارده وحوربت و حصل معاناه كبيره جدا جدا في طريق طويل آه، انتهى بفضل الله دلوقتي الان آه، يعني ما شاء الله الاخوه يملؤون السهل والجبل آه، ف ف ف ال- ال- ال- يعني اللي عايز اقوله ان الدعوه الواقع يثبت ان هي مثمره وثمرها ثمرتها قويه واضح آه، بس يبقى الكلام نتمنى طبعا من المرشح للدعوه يعني ايادته آه، اماني كثيره جدا نرى انها حقنا آه، وواجبنا انه يصرح بقوه وبصراحه بالانتماء الاسلامي الإسلام ليس عورة شريعتنا ليس فيها ما نخجل منه نحن نتحدى بها كل من على ظهر الأرض أن الإسلام هو دين الله الحق فالمفروض الانتماء الإسلامي ما بقاش زي المخدرات كده ولا حاجة الناس بتتداولها من تحت لتحت وهي مستحية كده لا ده دين الله ودين الحق فينبغي ألا نخجل من الانتماء لديننا ومنهجنا آه، الرباني الذي نعيش آه، من أجله نرجو أن آه، من يتم اختياره آه، دايما يفتح باب إعادة النظر في أفكاره ومواقفه في ضوء البحث العلمي الشرعي آه، النزيه وعدم الجمود على قوالب آه، يعني متجمدة صاغتها السياسة لكن يكون الامور فيها مرونه ان لو اتضح ان حكم الله في القضيه الفلانيه يخالف ما انت عليه انه يكون في نوع من الرجوع الى الحق والانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل القضايا. اما بقى الناس بتقعد تقول لك الاسلام المعتدل والاسلام المستنير والازهر والممثل طبعا الازهر على راسنا من فوق وفي قلوبنا بس الازهر المستقل. الازهر نحن آه، يعني نفخر بالازهر ككيان اسلامي ادى دورا آه، رائعا على مدى قرون من ساعه ما طهره صلاح الدين الايوبي من ضلال الفاطميين والحادهم آه، الازهر له دور تاريخي وله آه، اثر يعني هذا مفخرا لل- لمصر والمصريين طول التاريخ لكن الازهر المستقل اما الازهر التابع فلا مش هو ده الوسطيه انا لا اثق في في موقف آه، يبقى مبني على تبعيه طول ما انت تابع للحكومه آه، وتابع لسلطة أخرى مش مستقل ككيان للأسف زي استقلال الكنيسة في بقى عدل أكتر من كده بيقول سوونا بالكنيسة عاملوا المسجد زي ما بتعملوا الكنيسة هل يقدر أحد يدخل يفتش الكنيسة ولا حد يجو- يدوس عليها ب- بكذا فاحنا عايزين ده ده ما فيش بقى أكتر من كده س- خ- عايزين شيخ أزهر مختار من أئمة العلم والهدى في مصر من الازهريين وما اكثرهم الازهر حافل ومليء بال- بالكفاءات ال- الرائعه في كل التخصصات لكن عايزين الازهر مستقل مش الازهر اللي هو آه، يعني تابع للسياسه والسياسه اللي بتعامله بصوره فيها عدم تقدير لموقعه السياسه اللي هي بتخليه دايما في القطار في السبنسه اخر من يتكلم واخر من ياخذ موقف ها؟ ده اذا اخذ موقف من بعض القضايا فلا احنا عايزين ازهر مستقل وطبعا هذا في قلوبنا وعلى رؤوسنا ونحن يعني نفخر جدا بدور الازهر المستقل وعلماء الازهر الافاضل الذين يملؤون الدنيا علما ونورا نحن نفخر بهم لكن المستقلين مش التابعين لهيئات سياسية نعم نتمنى من الدكتور أبو الفتوح إذا قدر له يعني الفوز أن يصلح الشرخ من الآن بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين لأن الإخوان قطعا لديهم الكثير والكثير من الخير الذي يمكن أن يقدموه إلى هذه البلاد وعلى رأس ذلك مشروع النهضة نتمنى أن يختار بطانة صالحة تذكره بالله وتقربه منه يعني نتمنى أن يضمن حرية الدعوة إلى إلى الله سبحانه وتعالى وحماية هذه الدعوة من أي غدر بها أو تآمر عليها نتمنى أن يتصدى ويضع حدا لهذه الفوضى الإعلامية الظالمة التي يعني لا تتخذ وسعا في تشويه الدعوة والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ونستنكر أي موقف أو أي رأي سواء منه أو من غيره يصادم ديننا ويصادم عقيدتنا وأنا كما قلت من قبل الدعوة عارفة كويس جدا العيوب وانتوا كمان عارفينها مفيش حد دلوقتي ما اصبحش واعيا باللي بيجري في الدنيا الدنيا خلاص بقت يوتيوب وفيسبوك والى اخره فخلاص يعني ما فيش حاجه مستخبيه فحينما ايدته هي تحفظ عيوبه كما تحفظ اسماءها وبالتالي ما حدش يرجع يقول لنا بعد كده ان انتوا ايه شفتوا اللي اخترتوه بيعمل ايه شفتوا يقولوا ايه احنا عارفين لكن هي مساله اجتهاد من ناس نحسبهم جميعا مخلصون هذا يرى المصلحة في هذا الشخص والآخر يرى المصلحة في ذلك عند الاختلاف لازم آلية لحسم خلاف فالآلية هي الأغلبية والأغلبية استقرت على الدكتور أبو الفتوح فمن ثم أنا أكرر أن موقفي هو الشخصي أنني مقتنع ومؤيد تماما للدكتور مرسي بقلبي وعقلي ولكنني ملتزم بقرار الأغلبية اللي هو اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هذا والله تعالى اعلم وما كان في هذا الكلام من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك